فليت رح تفتش على صديقي رح تفتش على حبيبي رجعت هلا عرفت انك صديقي هلا عرفت انك حبيبي كنت حدي كل الوقت بوس عيونك ما تبكي ما كنت شوف دموعك ما كنت اسمع قلبك ولا احس بعذابك كنت دايما حدي وما شوفك كنت دايما قوية رح تفتش على الحب بعيد وما كنت عارف حبيبي حدي سامحيني كان بدي أكتر كان بدي الأجمل كان بدي ما كنت عارف شو كان بدي ليه تركتيني فل روح وضيع كنت عارفة رح برجع كنت عارفة قلبي إلك ما تخافي حبيبي هالمرة ما رح فر ما رح أتركك لحالك ما بعرف عيش من دونك ما بعرف حل ما بعرف نايف ما بعرف جنب بحبك سامحيني
بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها يا ريتك بس تفهمني وما تستهونش وحدة تبقى مجروحة وما بتبينش وحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتك بس تفهمني وما تستهونش وحدة تبقى مجروحة وما بتبينش وحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر ما بتستأذنش كان في حاجة ناقصك وأنا كملتها وحاجات كتير مش حلوة فيك جملتها أنا فرصة لو ضيعتها هتزعل عليها يا ريتك بس تفهمني وما تستهونش وحدة تبقى مجروحة وما بتبينش وحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتك بس تفهمني وما تستهونش وحدة تبقى مجروحة وما بتبينش وحدة قد ما تضحي وتستحمل تخاف عليك طول عمرها من ريقها تسيب روحها ليك لو سبتها من غيري لو تحتاج لها وما تلاقيها يا ليتها بس تفهمني وما تستهونش وحدها تبقى مجروحة وما بتبينش وحدها قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ليتها بس تفهمني وما تستهونش وحدها تبقى مجروحة وما بتبينش وحدها قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر ما بتستأذنش
DK Mando.
تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري معيش روح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري معيش روح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين غيرت مشاعري واحساسي خلتني اعيش جنبك وبعيد بتحمل قربك وبقاسي ومشيت وياك ورجعت وحيد غيرت مشاعري واحساسي خلتني اعيش جنبك وبعيد بتحمل قربك وبقاسي ومشيت وياك ورجعت وحيد تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري عايشين روح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين
وهو مطلق كل كان الذكرى
حددت وديك بتتغير خلاص المستخبى وبس ناس بالغش محترفة بجد طريقة مختلفة جديد اللي انت بتقوله بجد طريقة مختلفة برافو قدرت تبتعدي وخلي ذكائي معترفة
كد عين العقل اللي بعدت عنه عشان احنا من اول ده ما ننفعش بعض لحقت نفسي ومن اللي شفت قلبي منه عرفت انه بجد ملوش خير في حد ولا نص كلمة حلوة منه يستاهلها ولا نص كلمة عنه يستاهل ده حب كان بخسارة على قلبي وجنى عليا وغلطة جوايا أنا هفضل شايلها ولا نص كلمة حلوة مني يستاهلها ولا نص كلمة عنه يستاهل أقولها ده أنا من كسوفي وخوفي أقول عليه ده كان حبيبي بقول عليه كان نار الثورة راحت لحلها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عملت طيب قلت اخدها من قصرها عشان لقيته كان واخدني لسكة سد حكايته من البداية كان باين لي آخرها لا عمري طولت مع سنة ولا حتى طريق ولا نص كلمة حلوة مني يستاهلها ولا نص كلمة عنه يستاهل أقولها ده أنا من كسوفي وخوفي أقول عليه ده كان حبيبي بقول عليه كان معرفة وراحت لحلها ولا نص كلمة ولا نص كلمة حلوة مني يستاهلها ولا نص كلمة عنه يستاهل أقولها ده أنا من كسوفي وخوفي أقول عليه ده كان حبيبي بقول عليه كان معرفة وراحت لحلها ولا نص كلمة
يا ايه ليه بعد الرضا وسط السنين بعد الوداع مات الحنين بعد الرضا وسط السنين بعد الوداع مات الحنين ده كلامنا كله ملوش طعم ورجونا تاني هيبقى وهم لا اللي ضاع ممكن يعود ولا باقي حاجة من وعود غير كلمتين ننسى بعض قولي ليه ليه قولي تكذب عليا واكذب عليك لا هدب عليا ولا هقلي تكذب عليا واكذب عليك لا هدب عليا ولا هقلي قولي ليه آه آه ظلمت قلبي ظلمت قلبك وهو ضعت مني وانا ضعت منك ظلمت قلبي ظلمت قلبك وهو ضعت مني وانا ضعت منك تقدر تقولي بنقابل بعض ليه تقدر تقولي بقى فاضل بينا إيه؟ ليه؟ لا اللي ضاع ممكن يعود ولا بقى حاجة من وعود غير كلمتين ننسى بعض
كل ذنب نقول انا قلب مخلص مش اناني في زمان الحب فيه كلمتين كدب اغاني مش هندم انه بعلي ولا يوم هقول خدعني هسيبه يعيش نصيبه وكفايه عليه سرنا سيب نفسي القلب باني ظلمني خاني ما حبنيش بعت كل الكون عشانه لكن خسار ما حسنيش كنت بعيش فرحته وبموت من دمعته ده بالإخلاص ليه وحناني بقسوته يا خسارة ما فلتني يا خسارة ما حسني اديت وعمري كله حبيته ما حبني اه غروره كان نجيب ضيعنا من ايدك خسران والله بعدي لكن هعمل له ايه من البداية ظلمت قلبي لما سلمته لحبايبي غصب عني لقيتني راي للي كان بيحب تعبي اتفاجئت بغدر بيا بس كان صعبان عليا بكرة يعرف من حبيب والسنين اهي بينا جايه كل ما افتكر انه بعني كل ما اعرف قد ايه كنت موهوم في كل يوم عشته ليه ما اعرفش ليه كذبة وصدقتها وهي عاشت وقتها وخلاص انا بوعده اللي ما بينا انتهى يا خسارة ما فهمتني يا خسارة ما حسيني اديت وعمري كله حبيت وما حبنيش اه غروره كان ليه ضيعنا انا من ايديك خسران والله بعدي لكن هعمل ايه آه، لا لا لا لا لا لا. آه.
كان يتمنى يشوفني بحبه وانا ما فهمتش ألف طريق عشان يوصل لي وانا ما سألتش كان يتمنى يشوفني بحبه وانا ما فهمتش ألف طريق عشان يوصل لي وانا ما سألتش بعد كتير وكتير حنتلي واما بقيت وياه وبحبه ما تقدرش يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هبقى تعزيني يا ريتني حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هبقى تعزيني يا ريتني حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه الومه ليه واقول ليه صعب عليا اللي اتمناني يجي اليوم وصعب عليك
شدني ليه لو كان هيسيبني ليه عيشني في وهم كبير والاسم حبيبني ليه من الاول شدني ليه لو كان هيسيبني ليه عيشني في وهم كبير والاسم حبيبني انا مش عارف ايه كان قصده كان مشتاق لي ولا اشتاق له يعذبني يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هبقى تعذيبه يا ريتني حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه يا ريتني ما كنت حبيته ما كنتش هبقى تعذيبه يا ريتني حتى حبيته وما قلتلوش اني حبيبه الومه ليه واقول له ايه صعب عليا اللي بتمناه يجي اليوم وصعب عليك
دورت جوايا على حاجة تشفع لك وتحنن قلبي ليك ملقتش غير جرحك وازاي بقى ارجع لك واكدب على روحي بيك لو عالجراح ما انا شفت منك وبعدت ليه عني وعنك استنى ايه ما كفايه ضاع عمري معاك هبعد بعيد وكفايه ظلمك عشت السنين احلام اضمك وما كنتش اعرف ان انا ضحيه هواك لو عالجراح ما انا شفت منك وبعدت ليه عني وعنك استنى ايه ما كفايه ضاع عمري معاك هبعد بعيد وكفايه ظلمك عشت السنين احلام اضمك وما كنتش اعرف ان انا ضحيه هواك كنت بصدق كذبك واسرق من الايام لو لحظه في قربك بس ما كنتش اصدق انك بتعذب كل اللي يحبك ببقى في حضنك وبتنساني وتفكر مين يبقى مكاني مش معقول هرجع لك تاني قلبي اتعلم يوم ينساك كنت بصدق كذبك واسرق من الايام لو لحظه في قربك بس ما كنتش اصدق انك بتعذب كل اللي يحبك تبقى في حضنك وتنساني وتفكر مين يبقى مكاني مش معقول هرجع لك تاني قلبي اتعلم يوم ينساك لو عالجراح ما انا شفت منك وبعدت ليه عني وعنك استنى ايه ما كفايه ضاع عمري معاك هبعد بعيد وكفايه ظلمك عشت السنين احلم اضمك وما كنتش اعرف ان انا ضحيه هواك لو عالجراح ما انا شفت منك وبعدت ليه عني وعنك استنى ايه ما كفايه ضاع عمري معاك هبعد بعيد وكفايه ظلمك DK Mando.
سنين احلام
كان قلبي ماشي طريق شايفك في اخر الطريق واتاري ضي وحريق والجرح ماله زي كان قلبي ماشي طريق شايفك في اخر الطريق واتاري ضي وحريق والجرح ماله زي والدنيا تجمعنا وفي لحظة ترمينا نحكي ما تسمعنا نشكي تبكينا ولا عادش شيء فارق لابد نتفارق ولا عادش شيء فارق لابد نتفارق شوف كنا فين وبقينا فين يا زمان ماشيين دايبين بقالنا زمان شوف كنا فين وبقينا فين يا زمان ماشيين دايبين بقالنا زمان تايهين في مطرحنا بنداوي في جروحنا حاسين وبنخبي ونداري على روحنا ولا عادش شيء فارق لابد نتفارق ولا عادش شيء فارق لابد تفارق ولا عادش شيء فارق لابد تفارق ولا عادش شيء فارق لابد تفارق
بفكر فيها كده ليه وتعب نفسي على ايه ده حب وراك على ايه حياتي تعدي وتروح وعيش ايامي مجروح كفايه جراح لا يا قلبي لا طاني وانسى وابعد عن هواك انسى حبه تاني وابدا من جديد لسه الحياه ايوه هقدر بعده اكمل مش هموت لو مش معاك مش هموت لو مش معاك يا قلبي ازاي يبقى انا ولسه شارين نسينا وبرضه فاكرين ما كانش غرام على ايه كفايه قط وتعذيب يا جرحي يا ريته بيطيب ده حتى حرام لا يا قلبي لا طاني وانسى وابعد عن هواك انسى حبه تاني وابدا من جديد لسه الحياه ايوه هقدر بعده اكمل مش هموت لو مش معاك
DK Mando.
غلطان في غيرتي عارف علشان عليكي خايف وهواك اقوى مني ولا غيرك انت شايف غلطان في غيرتي عارف علشان عليكي خايف وهواك اقوى مني ولا غيرك انت شايف لا داعي منه وداعي سامحيني في اندفاعي ده هواكي يا ملاكي ونايا لو تراعي لا داعي من وداعي سامحيني في اندفاعي ده هواكي يا ملاكي ومنايا لو تراعي ولإن روحي فيكي وشغلت عقلي بيكي وملكت فيا قلبي من حق غير عليكي ولإن روحي فيكي وشغلت عقلي بيكي وملكت فيا قلبي من حق غير عليكي
لا داع من وداع بهواكي ومنايا والضراع
DK Mamdo.
مفيش مانع يخليني أخاف لو قلت أنا نسيتك ما عدتش باقي على حاجة يا ريتني ما كنت حبيت مفيش مانع آه يخليني أخاف لو قلت أنا نسيتك ما عدتش باقي على حاجة على حاجة يا ريتني ما كنت حبيتك كبرت عليك أوي غيرت مش فارقة تصور شوف قدرت في يوم أقول لأ أخيرا جيت أقولك ما تستغربش على حال يسيرك بكرة تتعود على الفرقة كبرت عليك أوي غيرت مش فارقة تصور شوف قدرت في يوم أقول لأ أخيرا جيت أقولك ما بتستغربش على حال يسيرك بكرة تتعود على الفرقان آه آه بتلوم عليا ما كنا فيه كنت عايشة حياتي ليك طب ده انت يمكن كنت قاصد وانت بتكرهني فيك بتلوم عليا ما كنا فيها وكنت عايش حياتي ليك طب ده انت يمكن كنت قاصد وانت بتكرهني فيك كبرت عليك او اتغيرت مش فارقة تصور شوف قدرت في يوم أقول لأ أخيرا جيت أقولك ما تستغربش على
مهدو
جراح جراح جراح بعدك ازاي حرتاح بتعذب ليل صباح جراح بعدك حياتي جراح لا شموع ولا افراح جراح جراح فيها ايه لو كنت عشت العمر جنبي فيها ايه لو كنت عشت في حضن قلبي قلبي فيها ايه لو كنت عشت العمر جنبي جنبي فيها ايه لو كنت عشت في حضن قلبي قلبي دي الحياة ما بقتش تنفع والسكات ما بقاش بينفع والايدين عمالة ترفع حمل مش قادر عليه سبتيني ليه سبتيني ليه ليه ليه ليه سبتيني ليه سبتيني ليه سبتيني ليه سبتيني ليه مستحيل بعد ما عشنا سوا مستحيل يوم يضيع منا الهوى مستحيل بعد ما عشنا سوا مستحيل يوم يضيع منا الهوى فين كل ايامنا فين كل احلامنا واللي توعدنا عليه اللي توعدنا عليه قلت لي يا عمري حديك سنين عمري غيرت وعدك ليه غيرت وعدك ليه فين كل ايامنا فين كل احلامنا واللي توعدنا عليه اللي توعدنا عليه قلت لي يا عمري يا عمري عدت سنين عمري غيرت وعدك ليه غيرت وعدك ليه الحياة ما بقتش تنفع والسكات ما بقاش بينفع والايدين عمالة ترفع حمل مش قادر عليه سبتيني ليه سبتيني ليه سبتيني ليه ليه ليه سبتيني ليه سبتيني ليه سبتيني ليه مستحيل بعد كل الحب ده مستحيل النهاية تكون كده مستحيل بعد كل الحب ده مستحيل النهاية تكون كده لو انت مش جنبي هيعيش لمين قلبي والحزن ساكن فيه الحزن ساكن فيه لو انت سبتيني ايامي وسنيني هتساوي بعدك ايه هتساوي بعدك ايه لو انت مش جنبي هيعيش لمين قلبي والحزن ساكن فيه الحزن ساكن فيه لو انت سبتيني ايامي وسنيني هتساوي بعدك ايه هتساوي بعدك ايه الحياة ما بقتش تنفع والسكات ما بقاش بينفع والايدين عمالة ترفع حمل مش قادر